سيرا كل البذور هلت البشرى علينا والسرور كل ما في الكون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في رمضان اللهم سلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم في هذه الليلة المباركة اللهم تقبل منا عملنا الصالح واكتبنا من عتقائك من النار يا رب محتاجين لك يا رب يا رب فقراء ببابك يا رب يا رب مساكين ببابك يا رب يا رب محبوك ببابك يا رب راجوا فضلك ببابك يا رب فلا تطردنا عن جنابك يا رب يا رب اقبلنا في عبادك الصالحين يا رب اجعلنا ممن يفوز بثمرات رمضان فتكتبه من عتقاء هذا الشهر وتجب لهم المغفرة ويبلغون منزلة الصديقين والشهداء ويكونون يا رب به رمضان من الفائزين محتاج لك يا رب برنامجنا في هذا الشهر الفضيل هنلتقي إن شاء الله كل يومين يوم السبت والاثنين والأربعاء علشان تبقى مناجاة قلب تبقى سجدة قلب تبقى افتقار قلب ليه محتاج لك يا رب علشان واحنا في الطريق لربنا سبحانه وتعالى محتاجين ناخد التدرج ده في الخطوات ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال جميل بيقول انه مرة فقر اراد ان يأخذ بخطام جمل فخد بخطامه لغاية ما وصل لبيته فلما وقف على الباب قال الجمل بلسان الحال إما أن تتخذ بيتا يليق بمحبوبك وإما أن تتخذ محبوبا يليق ببيتك هو كده لو عايزين القلب ده يبقى محل حب الرب لو عايزين نطلع من رمضان السنة دي واحنا اكثر اقبال على الله عز وجل لو عايزين بجد ندخل سباق رمضان ونبقى فيه من الفائزين فأسبقنا أسبقنا بقلبه فابن القيم بيقول طب وازاي نوصل للمعاني دي وللدرجات دي قال ثلاث درجات الدرجة الأولى إن احنا نطلع حب الدنيا من قلوبنا هي الدنيا السبب في إن القلب ده متعطل إن القلب ده مسجون إن القلب ده مأسور بلى من كسب سيئة وأحاطت به وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون القلب مأسور في سجن الدنيا اعمل ايه قال خد جرعة من جرعات الاخرة تعرف على الرب تبارك وتعالى محتاج ان انت تعيش مشاهد يوم القيامة محتاج ان انت تذكر نفسك بالمصير قال طب ولو لقيت برضو الدنيا جواك قال ارفع ايديك قال اقف على الباب خليك واقف على بابه خليك مظهر احتياجك ليه محتاج لك يا رب اقف نجي وقول له محتاج لك يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك محتاج لك يا رب قال اقف وارفع ايديك والح في الدعاء واحنا دلوقتي في الثلث الاخير والرب تبارك وتعالى بيقول لك مش عايز مني حاجة مش عايز تتودد لي انا بتودد اليك الله الودود يتودد إليك في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر يقول هل من سائل يقول هل من تائب محتاج لك يا رب ارفع ايدك وقول له دلوقتي يا رب انت بتقول هل من سائل انا مسألتي انت انا مش عايز من الدنيا غيرك انت انا عايز قرب منك انا عايز استشعر رب القريب انا عايز حبك في قلبي يطغى على كل حب انا عايزك انت يا رب حاجتي انت يا رب قل له بحبك واتمنى قربك واتمنى ان انا ابقى في عداد عبادك الصالحين انا مذنب انا مقصر انا مليان ذنوب انا مليان معاصي بس ماليش غيرك يا رب ارفع ايديك واذا سالك عبادي عني انت مين يا رب فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان قال لك في الدرجة التانية ادعي واسأل وألح الوقت ده وقت همة الوقت ده وقت عزيمة الوقت ده وقت ان انت تظهر اللي في قلبك ليه قال لك طب افرض وقفت على الباب سائل وقلت له يا رب مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين يا رب تصدق علينا في هذه الليلة ما نستحقش فضلك لكن إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم شعرنا في محتاج لك يا رب شعرنا في محتاج لك يا رب إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر يعطي عباده دون أن يستحقوا البر اللي بيفيض على عباده بالبر عارف معنى البر معنى الإحسان أن تبروهم وتقسطوا إليهم عارف معنى البر اتعبد الليلة باسم الله البر اتعبد الليلة وقول له أنت البر فيا رب أنا بدعوك يا رب أنا برجوك يا رب يا رب يا رب قف على الباب مناجي قف على الباب داعي سائل يا رب سائل فلا ترد يدي يا رب يا رب سائل فلا ترد يدي يا رب فقير ببابك واقف ببابك يا رب قال لو قعدت ولم تجد اثر لاستجابة الدعاء فتبقى الدرجة التالتة درجة محتاج لك المرة اللي انت كنت بتدعي فيها وانت بتقول سائل كنت بتقول محتاج لك لكن في اكتر من كده في اعلى من كده انكسار وافتقار وذل واخبات لله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد انا عايزك تحس الايه دي الليله انا عايزك واحنا بنودع الليله الثانيه من ليالي رمضان عايزك تقول له انا غلبان انا مسكين انا فقير انا فقير اليك يا رب انا محتاج اليك يا رب انت الغني وانا الفقير بين يديك يا رب يا رب يا رب أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وانت في محتاج لك يا رب هتبقى عايز تتعرف على الرب عشان كده انا عايزك تتعبد باسمه البر وعايزك تتعبد باسمه الغني عايزك في وردك للقرآن ما يمرش عليك آية فيها اسم الله الغني إلا وانت تقعد تبحث وتفكر فين موضع الافتقار عايزين ناخدها قاعدة عايزين في شهر القرآن نحيي قلوبنا عايزين نتدبر قرآن وعايزين نحس المعاني دي واحنا بنقول له محتاجين لك يا رب الغني ده اسم من اسماء جلاله سبحانه وتعالى وربنا اسماء وصفاته بتنقسم الى قسمين قسم بنسميه اسماء الجمال عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى حليم يا رب يا رب يا رب من علينا يا رب بعفوك وكرمك وإفضالك وإحسانك أنت المحسن وأنت الكريم وأنت الأكرم وليه صفات جلال هو سبحانه وتعالى العزيز وهو سبحانه وتعالى القوي شوفوا المعاني دي شوفوا هو بيقول لك سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز عارف ليه الآية جميلة قوي لطف ورزق ومعاني جميلة قوي فمعنى كده يختمها بمعنى من المعاني الحلوة دي يقول وهو الرحيم وهو الغفور وهو العفو قال لا وهو القوي عارف ليه لانك مع اسماء الجمال حاول تتحلى بهذه الصفة عشان انت عبد رباني عشان انت عبد من عباد الله بتحبه وبتحب ان انت تتصف بصفاته على المعنى البشري اللي يليق بينا انما الذي يليق به لا يحد ولا يوصف ليس كمثله شيء فهو كريم وانت كريم ورمضان كريم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم واجود ما يكون في رمضان فهو سبحانه وتعالى رحيم وانت بتتواصى بالصبر وتتواصى بالمرحمة وانت كمان رحيم بعباده الصالحين بتفطر صايمين بتعمل اعمال للضعفاء والفقراء والمساكين فهو ده معنى ان انت تتعبد باسماء جماله اما اسماء جلاله فقال لك تعمل عكسها فإذا كان هو الجبار سبحانه وتعالى يقسم ظهور الجبابرة فاوعى تبقى كده فكن له عبد منكسر عكس الجبروت التواضع والانكسار فإذا كان هو سبحانه وتعالى العزيز فأنت العبد الذليل بين يديه فإذا كان هو القوي فأنت العبد الضعيف تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر زي ما بيقول ابن القيم عشان كده محتاج لك يا رب بتقول محتاجين وصفة للذل وصفة للانكسار وصفة للتبتل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده هنتعلم في كل حلقة دعاء ونداء ورجاء وتضرع كيف يكون لله تبارك وتعالى عايزين نصرخ زي ما صرخ الأنبياء والرسل محتاجين لك يا رب شوف ابن الجوزي وهو يذكر افتقار سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بيذكر قول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه العيش افتقار آدم بعد عز اسجدوا اوعى تضيع منك رمضان اوعى تضيع عز رمضان عيش الافتقار زي ما عاشوا ادم بعد عز اسجدوا ونعيم اسكن انت وزوجك وجبريل الذي يسجد له بالامس تصوره وهو يخرجه من الجنة عيش احساس سيدنا ادم وهو يقول ارفقوا بي ارفقوا بي فأصعب شيء الهجر بعد الوصال عشان كده بيقول لك عجبا لآدم لما غفر له وأهبط إلى الدنيا إلى الأرض وأهبط إلى الأرض طاف بالبيت أسبوعا فما أتمه حتى خاض في دموعه كان يبكي للدار للجنة كان يبكي للدار مرة وللجار ألف مرة يلي حاسس ان قلبك بعيد يلي بتقول انا حاسس ان انا رمضان ده هيضيع مني انا مش مركز انا حاسس اني اني مش استعديت الاستعداد الكافي انا حاسس ان الناس في وادي وانا في وادي يلي بتقول ذنوبي قيدتني يلي بتقول ذنوبي مهمداني يلي مش عارف تعمل مع نفسك ايه يلي بتقول بحرقة قلبي توب عليا يا رب يلي قلبك محقق معنى الا ان تقطع قلوبهم بيحبك كده بيحبك وانت بتتضرع ليه كده بيحبك وانت قلبك بيحترق شوقا له كده يلي نفسك في الجنة يلي نفسك في القرب يلي نفسك تحس ان ربنا قبلك اعظم وسيلة تدخل بيها على ربك زي ما بيقول اهل العلم الابواب بتاعت الطاعات كتير عشان كده قلنا محتاج لك يا رب ابواب الصلاة والصيام هتلاقي اللي احسن منك مليون مرة تعرف ان في ناس بفضل الله عز وجل خلال الليلتين دول ختموا ختمة كاملة تعرف اعرف ناس بهذه الشاكلة تعرف ان في ناس بفضل الله عز وجل امبارح كانوا مصليين بفضل الله عز وجل اكتر من 100 ركعة تعرف ان في ناس بفضل الله عز وجل بيستغفروا ربهم زي سيدنا ابو هريرة 12 الف مرة تعرف ان في ناس يلي طلعت شنط طلعت عشر اضعاف اللي انت عملته ياما في عباد الله من طائعين ياما في ناس مركزين عارفين تقل رمضان وثمن رمضان ياما ناس كتير عبادك سواي كثير بس ماليش غيرك وليس لي احد الا انت فقال لك الابواب دي هتلاقيها مزدحمه قوي انما الباب اللي يمكن ما تلاقيش عليه الا اقل القليل المنكسرة قلوبهم والله عند المنكسرة قلوبهم والله ينصر من يتذلل اليه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة ولما قال عبدي مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قام أما علمت أن عبدي فلان مرض أما إنك لو عدته لوجدتني عنده ولما قال استطعمتك فلم تطعمني قال ازاي يا رب اطعمك وانت رب العالمين قال اما انك لو اطعمت فلان لوجدت ذلك عندي ما قالش لوجدتني عندي لوجدتني عنده اللي مين اللي قال فيهم لوجدتني عنده المريض المنكسر اللي بيقول له محتاج لك يا رب اللي بيقول له ماليش غيرك يا رب قال لوجدتني لوجدتني عنده الله عند المنكسرة قلوبهم فاللي قلبك مشتاق زي آدم ما اشتاق للقرب من الرب تبارك وتعالى بعد لحظات الوصال وهو قريب في الجنة بكى آدم شوقا بكى آدم احتياجا للقرب كان يبكي للدار مرة وللجار ألف مرة يا ترى هتقول محتاج لك يا رب زي سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار فيقول حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل وربنا يقول أليس الله بكاف عبده أيوة يا رب بلى يا رب أنت كاف لعبادك يا رب يقول حسبي ما يكفيني ربي حسبي الله ونعم الوكيل توكلت عليك يا رب ورميت حمولي عليك يا رب وأنا في أمس الحاجة ليك يا رب يقول ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا عيش معنا محتاج لك يا رب مع سيدنا نوح وهو يدعو دعاء دعاء المضطر فدعا ربه أني مغلوب محتاج لك يا رب أني مغلوب فانتصر يا رب انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب انصر عبادك في سوريا يا رب يا رب انصر عبادك في ليبيا يا رب يا رب انصر عبادك في اليمن يا رب وفي العراق وافغانستان وفي كل بقعة من بقاع من بقاع الاسلام يا رب يا رب يا رب انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب يا رب كل عبد من عبادك مستضعف فقير مسكين يا رب انصره يا رب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب لما دعا وهو مفتقر ايه اللي حصل اتغيرت ملامح الدنيا زي ما في رمضان بتتغير ملامح الدنيا زي في رمضان ما بتفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار وتصفد الشياطين ويا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر الدنيا كلها اتغيرت لسيدنا نوح لما قال ثلاث كلمات يمكن انت الليلة وانت معايا حاسس بشعور الافتقار ده وبتناجي ربك بقلبك وقلبك ساجد دلوقتي وانت مستشعر معاني محتاج لك يا رب يمكن تتغير الدنيا يمكن تبقى زي المهدي اللي يصلحه الله في ليلة وليلة تصبح تلاقي نفسك شيء تاني تلاقي في نفسك اقبال على الطاعة بشكل تاني تلاقي نفسك بقيت مستجيب وبقيت بتجري لربك وبتقول له زي سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى وليه لا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر كل الدنيا دي اتغيرت بثلاث كلمات لما أظهر له أنه مضطر واقف ببابك يا رب محتاج لك يا رب وشوفوا إحساس يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شوفوا الواحد لما يعيش إحساس إخوة يوسف وهم محتاجون وهم بيقولوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة وتشوف الرد هل علمتم ما فعلتم بيوسف وتشوف لسان الاعتراف وهم يقولوا تالله لقد آثرك الله علينا شوف بقى على النقيض لما وقف لحظة سيدنا يوسف وركن يسيرا في قلبه على ان يمكن الصاحبين اللي معاه في السجن يشفعوا له عند الملك اذكرني عند ربك ابن الجوزي بيقول انظروا ليوسف لما قال للساقي اذكرني عند ربك يعني عند سيدك يعني الملك انقطع عنه جبريل وكان قبل هذا يزوره فأوحى الله إليه يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا وعزتي لأطيلن حبسك فلبث في السجن بضع سنين ايوه كده انا ماليش احتياج عشان كده هنرفعها شعار فمحتاج لك يا رب هنرفعها شعار انه لا نسأل الناس شيئا انا ماليش حاجة عند احد من البشر الدنيا التي يجري خلفها كل البشر ليس لنا حاجة اليها لسنا نطلبها ممن لا يملكها ولا نطلبها ممن يملكها زي ما السلف علمونا ضحكت رضاك يا رب شعرنا ايضا بس انت ترضى يا رب شوف موقف سيدنا يعقوب لما توجه الصديق الص- بقميصه إلى يعقوب لما توجه الصديق يوسف بقميصه إلى يعقوب فكان يدور في البيت ويقول إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون وهي دي لذة القرب لذة القرب وهي دي فرحة الأنس وفرحة الأنس لما تشم كده ريحة رمضان وتحس إنها زي الصحابي هو بيقول واها لريح الجنة ايوه والله اتفتحت ابواب الجنة ايوه والله في ريحة الجنة يشمها الصالحون شوف محتاج لك يا رب في السراء والضراء وشوف ايوب اللي يقعد 18 سنة في البلاء في المرض وبعد كده يقول رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين بعد 18 سنة يأتي بعد ذلك الإجابة من الله تبارك وتعالى هو قعد صابر 18 سنة وبعد كده دعا في السنة دي بعد 18 سنة من العناء فدعا الله عز وجل فاستجاب الله له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين شوف يونس وهو بيقول له محتاج لك يا رب وهو في بطن الحوت بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيوة احنا محتاجينها دي محتاجينها نشعر بيها زي ما شعر بيها سيدنا موسى وهو بيناجي ربنا سبحانه وتعالى فيقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ويقولها يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أن نقال الكلمات دي ولولا أن نستشعر مقام العبودية ده وانكسر بين يدي الله لكان مصيره في الحوت شفتوا الافتقار يوصل العبد لفين الافتقار لربنا هو الغنى الافتقار لربنا سبحانه وتعالى هو اللي يبلغنا الدرجة وهو ده معنى محتاج لك يا رب وهي دي لذة لذة القرب من الرب قال بعض العارفين إنه لتكون لي حاجة إلى الله يا رب أعتق رقابنا قال فأسأله إياها فيفتح علي في مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب أن يؤخر عني قضاؤها يعني أنت كنت قاعد عايز تدعو ربنا سبحانه وتعالى تدعو ربنا سبحانه وتعالى بأنه يفتح عليك في الرزق بأنه ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من معاني التبتل ليه والعبودية ليه فرب... فقاعد بتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يفتح عليك في باب الرزق فتلاقي نفسك قاعد وعايزين بقى نختم بالدعاء ده ونتعلمه ونشرحه في حلقتنا الجاية عشان كل مرة نقعد كده نعيش معاني الافتقار دي تعالوا ندعي شوية تعالوا في السحر زي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا قاعدين دلوقتي تتسحروا واخروا السحور لانه من من السنة ولو بجرعة ماء تتسحر وتسحروا فإن في السحور بركة وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وفي السحر المستغفرين بالأسحار عايزين نستغفر ونتبتل وندعي تعالوا ندعي وتطلع من قلوبنا محتاج لك يا رب يا رب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك يا رب أسألك يا رب أسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا أكرم من سئل يا أرحم الراحمين يا من هو أرحم علي من أبي وأمي ونفسي يا كريم يا أكرم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله يا رب اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اللهم انا فقراء ببابك فارحمنا اللهم انا مساكين ببابك فاعطنا سؤلنا اللهم انا محبوك ببابك فيا ربي احبنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام من علينا يا ربنا بأن تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قرآننا تلاوتنا للقرآن وسائر عملنا الصالح يا رب العالمين يا رب في هذه اللحظة في هذه الليلة تب علينا الآن تب علينا الآن تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع يا رب نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم تقبلنا يا رب اقبلنا على ما بنا يا رب اقبلنا على ما بنا يا رب اقبلنا على ما بنا يا رب يا رب يا رب يا رب تقبلنا في عبادك الصالحين تقبلنا في عبادك الصالحين خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين يا من قلت وأنت أصدق القائلين أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وظننا فيك يا رب أن تكون هذه الليلة يا رب ليلة عتقنا من النار يا رب وأن تغفر لنا يا رب وأن تسلمنا في رمضان يا رب وأن تتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا محتاجون فقراء فأغننا يا رب وأكرمنا يا رب وخذ بأيدينا إليك يا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا
كل البدور هلت البشرى علينا والسرور كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور يا